عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ملامح لازلنا مع شخصيات القرآن نقف كل حلقة مع شخصية من شخصيات القرآن اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت أول حلقة من شخصية محورية جدا ومتكرر ذكرها في القرآن بمعدل عالي جدا وهي شخصية فرعون اتكلمنا في البداية تأصيل ان فرعون شخصيه نماذجيه شخصيه ربنا سبحانه وتعالى من خلال عرضه لهذه الشخصيه في المواضع كثيره جدا في القران بيورينا او بيظهر لنا ازاي قدر فرعون يعلو ازاي قدر فرعون يستعلي على قومه من خلال التفريق من خلال جعل اهلها شيعا من خلال يستضعف طائفه منهم من خلال انه كان من المفسدين الافساد في الارض و بيان هذا العلو ان هو ازاي بيتغلغل في نفس هذا الطاغيه لدرجه تخليه يعني يصل الى مرحله انه يصدق كذبته انه يبدا يقول ما علمت لكم من اله غيري ويبدا يقول انا ربكم الاعلى وليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي الى اخر هذه الكلمات اللي اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت واللي بتبين لنا قد ايه ان فرعون وصل لمرحله من العلو ومن الطغيان اللي تغلغل في نفسه لدرجه خلته اشبه بال يعني الحياه البريه اللي هو هو ده الطبيعي بتاعه ده ما يقدرش يعمل غير كده. تبدا النهايه لهذا الطغيان من خلال آية في كتاب الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي يمكن قبلها كمان كان في حاجة مهمة جدا اللي هي إرادة الله سبحانه وتعالى لتغيير هذا الوضع من خلال آية مهمة جدا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض إرادة ربنا سبحانه وتعالى ابتداء بس هذه الإرادة لازم لها محل يستحق وقوع هذه الإرادة عليه فقال إيه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هذه الإرادة لما يكون في إمامة في الدين لما يكون في وراثة لأخلاق الأنبياء لما يكون في رغبة حقيقية في تقديم صورة تصلح لأن يستخلفها الله سبحانه وتعالى ويمكن لها و يوقف هذا الطغيان الذي يفعله فرعون بها فرعون لما طغى وعلى زي ما قلنا كانت بداية النهاية مشهد بسيط جدا المشهد ده هو اللي كان بيخشاه فرعون زي ما بقى ورد في بعض الإسرائيليات إن هو جعل يعني كل هذا التذبيح للأبناء وهذه الجريمة الشنيعة التي لا يعني لا يعرف لمثلها يعني بهذا المعدل وبهذا الكم إنه يقتل هذا الكم من الأطفال وهذا التذبيح يختار طريقة الذبح لقتل هؤلاء الغلمان اللي عارف بعد كده او يعني ورد ان هو في نبوءه ان نهايه ملكه هتكون على يد طفل منهم او غلام منهم، هذا الطفل هو موسى عليه السلام وهو اللي ربنا سبحانه وتعالى قال مباشره واوحينا الى ام موسى ان ارضعي. مشهد ام بترضع ابنها هذا المشهد لا يؤثر طبعا في هذه القلوب القاسيه ولا يعني يفرق معهم شيئا فاوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم أن يتحول المغرق إلى ملاذ اليم اللي هو غريق اللي هو شيء ممكن ينهي حياة الطفل هيكون هو ده أرحم بهذا الطفل وأهون من هذه القلوب القاسية التي سخرها فرعون فقال إيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا الشيء اللي كان بيخشاه فرعون الشيء اللي كان بيذبح كل هؤلاء الأطفال لأجله هيتربى في بيته هيطلع عنده هيلتقطه هو وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم اليم ده هيوصله عند بيت فرعون البحر طبعا يعني قالوا بعد كده اليم ده يقصد به النيل أو يقصد به هذه القناة المائية اللي وصلته عند قصر فرعون ويلقى حب موسى في قلب امرأة فرعون قبل حتى ما تسلم وقبل حتى ما تبقى من المؤمنين اللي هيضرب بعد كده مثل بهن وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون يعني هيضرب بها مثل بس في البداية القلب كان فيه رحمة رحمت هذا الصغير وده الطبيعي بقى ده القلب الطبيعي الفطرة الطيبة ان الطفل رضيع في البحر هنعمل فيه ايه هنذبحه وكان ممكن يظن برضه ان في هذا السياق هو اكيد الطفل المني ده يعني ما هو اكيد عشان يهرب منه اكيد عشان ما يقتلوش ما هو حد هيرمي طفل في البحر حد هيبقى يعني قلبه على ابنه بهذه الطريقه الا عشان ينجيه من مصير عاجل الذبح اللي هيبقى على يد فرعون فطبيعي جدا ان هم توقعوا ان ده طفل من اطفال بني اسرائيل وهيظهر ده بعد كده زي ما هنقول دلوقتي لكن في اللحظه دي والقيت عليك محبه مني المحبه دي كانت اهم تفاصيلها اللي حدثت من ام من امراه فرعون قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هيبدأ بقى طبعا المؤرخين بعضهم يقولوا ان هو فعلا اتربى في بيت فرعون كأمير وده الحقيقة سياق الآيات بعد كده بيقول إن هو مش حقيقي يعني مسألة إن هو كان أمير حتى في بعض ال ال الأجانب لما عملوا أفلام سموها برنس أوف إيجيبت وأمير مصر لا هو مش أمير ولا حاجة بدليل بدليل إن هو لما بمجرد ما حدث الموقف مع المصري فوكزه موسى فقضى عليه طبعا ده قتل خطأ ما كانش يقصد وما كانش يريد أن يقتله لكنه مع ذلك بمجرد ما حدث ذلك حدث التآمر إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك طب ده لو أمير أو فعلا متربي في بيت فرعون على إنه أحد أبنائه هل حادثة زي دي هتؤدي إلى هذا التآمر الرهيب وإن هو يضطر يهرب وخرج منها خائفا يترقب الإجابة لا هو كانوا برضه بيتعاملوا معاه من منطلق عنصري ومن منطلق ان هو ده الراجل ده من بني اسرائيل بس احنا هنربيه عشان ايه اكراما لامراه فرعون لكن بمجرد ما حدث اول موقف ائتمر به الملأ ليقتلوه هيقتلوه كمان مش بس هيحاكموه او لا ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك يبقى اذا المسألة ما كانتش مستتبة لسيدنا موسى في القصر ولكن كان من تقدير الله سبحانه وتعالى ان هو يتربى في هذا المكان وان هو يرد الى امه انها تجي ترضعه وتحرم عليه المراضع القصة المعروفة مش هن يعني مش هتكلم في التفصيل احنا ما بنحكيش قصص لكن عايزين نقف برضه مع الملامح الشخصية ينتهي الأمر ويطلع سيدنا موسى ويخرج منها خائفا يترقب ويعيش فترة في قوم مدين ثم تنزل عليه رسالة وهي يبدأ أول أمر تاني نرجع بقى لفرعون تاني اذهب إلى فرعون إنه طغى هيبدأ الأمر بالذهاب والأمر بالذهاب لفرعون ما كانش خاص فرعون تحديدا هو اه الآية فعلا بدايتها بفرعون لأن فرعون هو المعبر عن المنظومة دي لكن ورد في أكثر من آية إن سيدنا موسى لم يرسل لفرعون وحده لكن سيدنا موسى أرسل لفرعون والملأ والصحراء واللي كانوا حوالين فرعون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون وفي آية ثانيه إلى قارون وفرعون وهامان يعني في الترتيب كمان بيختلف وساعات يجي قارون الأول وساعات يجي فرعون وهامان الأول المنظومة دي كلها كان بيعبر عنها فرعون لكن إيه واهم اللي يظن أن فرعون كان وحده كان شخص لوحده كده لا لا ده هم كانوا مجموعة وفرعون هو المعبر عنها هو أوضح نموذج للطغيان فيها عشان كده ربنا قال له في البداية اذهب إلى فرعون إنه طغى والأمر الأول كمان إنه هيقول له قول لين وده يعلمنا حاجة مهمة جدا إن حتى فرعون حتى فرعون في البداية خلي بالك مفيش تعارض بين إن موسى يقول له قول لين في الأول وبعد كده في الآخر وإني أظنك يا فرعون مثبورا وبعد كده يغضب عليه ربنا اطمس على أموالهم واشدد عليهم القضية في التوقيت في البداية ما تبدأش في التعامل بالغلظة ما تبداش في التعامل بان اللي انت يعني زي ما بيقولوا تجيب من الاخر لا ابدا باللين ده ربنا علمك هذا من خلال الخطاب الموجه لفرعون وعشان كده اول خطاب بعد كده من سيدنا موسى لفرعون كان بيقول له ايه كان بيقول له آه هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى خطاب لين حتى لفرعون حتى للي قال انا ربكم الاعلى برضه سيدنا موسى يخاطبه خطاب لين لكن أول ما قال له كده أول ما ربنا سبحانه وتعالى قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى في الأول قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وبعد كده اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ده برضه هيدلنا على شخصية فرعون أكتر وأكتر إن نبي مكلم من أولي العزم من الرسل سيدنا موسى عليه السلام وأخوه سيدنا هارون اثنين مرسلين أنبياء يقولوا هذه الكلمة بهذه الصراحة إننا نخاف أنبياء وخافوا ده يدلك على إيه؟ يدلك على درجة الطغيان اللي وصل لها فرعون فرعون كان بيحرص جدا على إيصال هذه الصورة إنه ما عندوش خطوط حمراء إن أم تضطر ترمي ابنها في البحر عشان يبعد عن فرعون فلذلك كانت طبيعي جدا ومش عيب إن سيدنا موسى عليه السلام يقول إننا نخاف لأن هذه الشخصية فعلا شخصية مخيفة فعلا شخصية عندها درجة من درجات الطغيان والجبروت اللي تخلي فعلا واحد زي سيدنا موسى عليه السلام يقول ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يضغى فيطمنه ربنا لا تخافا إننا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا له قولا لينا ويبدا بقى الايه ان رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى وهيبدا بقى الخطاب الفرعوني في مواجهتهم وده برضه له خصائص مهمه جدا ازاي فرعون رد وازاي موسى تعامل احنا قلنا ان في طيات قصه فرعون هيبقى في قصه موسى لان مش هنفصل حلقه لسيدنا موسى لكن مع قصه فرعون ومع قصه بني اسرائيل ومع السامري كل ده هيبان في شخصيه سيدنا موسى فهنشوف برضه خطاب فرعون وهو بيرد على كلام سيدنا موسى وازاي يستعمل طرق معينه عشان يواجه هذه الحجه وهذا المنطق وهذه الايات والمعجزات اللي هيجي له بها سيدنا موسى عليه السلام وازاي سيدنا موسى هيتعامل لكن ده هنكمله ان شاء الله في الحلقه الجايه من حلقات ملامح جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته